إلا له جيتان انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني حقيقة فعلا محتاجين ان احنا نعيش كل يوم في كوكب نشوف فيه خلق جميل نتعلم ونشوف كواكب عايشة في الكوكب دوت ونتعلم منهم ونقرب منهم ومن جاور السعيد يسعد ربنا يغنمنا وإياكم ويكون لنا قصر في كل كوكب من الكواكب ديت يكون لنا قصر في كوكب الصدق في كوكب الرحمة في كوكب الوفاء في كوكب الإخلاص ربنا يجمعنا وإياكم مع سيد المخلصين في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه خلاص كلنا مستعدين يلا بينا نبدأ مع بعض الرحلة نركب سفينة الفضاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون طالعين الآن في سماء الطاعة الكون كله بيسبح بحمد ربنا اوعى تغفل عن ذكر الله حرك لسانك أخويا وحبيبي بذكر الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمك في الدنيا والآخرة طالعين دلوقتي لحد ما وصلنا لعالم الفضاء الله أكبر حوالينا كواكب جميلة كواكب جميلة جدا تعالوا نقرب لكوكب من أروع الكواكب كوكب النهاردة هو كوكب الرجاء الله كوكب الرجاء جواه مجموعة من الكواكب والنجوم اللي عايشين جواه تعالوا نتعرف على سكان الكوكب دوت ونشوف مين اللي عايشين جوه الكوكب ده ونطمع ونرجو من ربنا ان ربنا يكرمنا ويكون لكل واحد مننا قصر في الكوكب دوت كان اول قصر لفت نظرنا هو قصر ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان في حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من انفق من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فإذا أبي, أبي بكر رضي الله عنه وارضاه رجاء وحسن ظنه بالله يحدوه ان هو يطلب حاجة ما حدش طلبها قبل كده قال يا رسول الله ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية قال أجل وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر وفي رواية ابن حبان قال أجل وأنت هو يا أبا بكر الله أكبر قد إيه حسن ظنه بالله وقد إيه رجاؤه فيما عند الله ساقه إن النبي عليه السلام يخبره إن هو يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية تعالوا نشوف قصر مين تاني موجود في الكوكب ده وسامحوني بتكلم بسرعه شويه لان فعلا جوه البستان الجميل ده وجوه الكوكب الجميل اللي احنا فيه دلوقتي في ما شاء الله نجوم وقصور جميله جدا تعالوا نشوف القصر الثاني قصر عكاشه ابن محصن رضي الله عنه وارضاه عكاشه ابن محصن حديثه في البخاري ومسلم ان حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم في يوم من الايام بيقول للصحابة عرضت علي الأمم وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن العرض ده كان في ليلة الإسراء قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط يعني عدد من ثلاثة لتسعة ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد إذ رفع عليه سواد عظيم عدد كبير من الناس فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وأمته ثم قيل انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وإذا بعكاش بن محصن حسن ظنه بالله يرتفع ورجاؤه فيما عند الله يرتفع ويقول ادعوا الله أن يجعلني الله منهم يا رسول الله قال أنت منهم قام رجل آخر تأخر ثانيتين بس قال ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال سبقك بها عكاش الله أكبر تعال نشوف القصر الثالث بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم القصر الثالث قصر عمير بن الحمام رضي الله عنه وارضاه حديث رواه مسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر عدد الصحابه 314 عدد المشركين معدي الألف فحب النبي عليه السلام يقول كلمة تحفز الصحابة يخشوا يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى فقال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة الصحابة لسه برضه مش مستوعبين يعني بيننا وبين الجنة نخش ونتقتل بس فقال النبي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإذا بعمير بن الحمام واقف جنب النبي فإذا به يبتسم يقول جنة عرضها السماوات والأرض بخ بخ فقال النبي ما حملك على قولك بخ بخ يا عمير قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها قال أنت من أهلها الله أكبر في ساعتها كده خدها على طول أي نعم قال أنت من أهلها فأخرج عمير بن الحمام بعض التمرات فأكل تمرة أو تمرتين ثم نظر إلى سائر التمر وقال والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة فألقى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم حقيقي محتاجين يكون عندنا حسن رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى لو كنت مريض قول ظني بك يا رب أنك هتشفيني لو كنت فقير ظني بك يا رب ان انت هتغنيني لو كنت في هم وغم ظني بك يا رب ان انت هتفرج همي وغمي بفضل الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله كما أخبر الحق جل وعلا تعالوا نشوف الأصل الرابع الأصل الرابع لعمرو ابن الجموح رضي الله عنه وارضاه عمرو بن الجموح يا جماعة أسلم بعد سن الستين وانتوا عارفين طبعا قصة إسلامه مش عايز أطول فيها لكن ممكن أحكي لكم بسرعة عمرو بن الجموح كان ليه صنم اسمه مناه هو كان أعرج شديد العرج ما كانش يقدر يروح عند الكعبة عشان يعبد الصنم اللي اسمه مناه فعمل ايه فطلب من واحد كده يعني راجل بتاع تماثيل قال له عايزك تعمل لي ميني مناء حاجه كده مؤقت مؤقت اله واخد بالك يعني اله على ما تفرج يعني بالبلدي كده فعمل له آه، ميني مناء حطه له في البيت بقى يعبده ويسجد له من دون الله ويستقسم بالازلام ويست... حاجات زي كده لحد ما جه ابن عمرو بن الجموح اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح اسلم واسلم معاه مجموعه من الشباب بدا يعملوا حيله جميله جدا عشان يسلم عمرو بن الجموح خدوا الصنم بالليل والقوه في بئر الناس دي الناس كلها اللي موجوده في المنطقه بتلقي فيها النجاسات بتاعتهم قام عمرو بن الجموح الصبحيه بيدور على الاله بتاعه لقى الاله تايه مش موجود فقعد يجري يمين شمال لحد ما وصل لبئر النجاسات ولقى ايه الصنم بتاعه منكسا راسه فقال والله لو اعلم من الذي فعل بك هذا لاخزينه اعرف مين بس هقطعه خد بالك فالمهم خد الصنم وغسله وظبطه ونضفه وحط له كولونيا ثلاث خمسات وايه وبدا يعبده تاني يوم الشباب برضه جم بالليل خدوا الصنم حطوه برضه في بئر النجاسات خلاص بقى ايه بقى ال weekend بيقضيه هناك يعني عرف السكه بتاعته خلاص تاني يوم راح هناك يجيب ايه يجيب الصنم برضه نفس الحكايه لو- لو اعلم من الذي فعل بك هذا لاخزين المره الثالثه ربنا الهمه بحاجه يعملها كانت دي سبب اسلامه حط السيف في عنق الصنم وقال له لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك اله تايوان انت حضرتك ولا ايه ما تدافع عن نفسك يا عم فالمهم وبعدين الشباب جم خدوا الصنم بالسيف وراح رموه بئر النجاسات وشالوا السيف من رقبه الصنم وعزكم الله حطوا مكان السيف كلب ميت عمرو بن الجموح راح شاف المنظر لقى الصنم اللي هو بيعبده من دون الله سبحانه وتعالى مرمي في بئر النجاسات وبدل ما يكون في رقبة- رقبته السيف لقى في رقبته كلب ميت فقال رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالبه أسلم عمرو بن الجموح ولم يحضر غزوة بدر وكان في غزوة بدر ابنه اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاه معوذ بن عفراء كانوا هما الاثنين اللي قتلوا أبا جهل في غزوة أحد حب مع... حب عمرو بن الجموح يخش إيه يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فاولاده قالوا له لا احنا بنجاهد في سبيل الله واحنا في ميزان حسناتك فراح اشتكاهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعونني من الجهاد في سبيل الله فقال النبي بعد ان تبسم قال اما انت يا عمرو فليس عليك جهاد انت اعرج ليس عليك جهاد ثم نظر الى اولاده وقال واما انتم فما عليكم ان تدعوه لعل الله عز وجل ان يرزقه الشهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى في روايه ان عمرو بن الجموح قال للنبي ايه قال له يا رسول الله الا ان قاتلت فقتلت ااطا بعرجتي هذه في جنه الرحمن قال اجل فلما دخل فقاتل فقتل مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوه وقال والله يا عمرو لكاني انظر اليك الان وانت تطا بعرجتك هذه في جنه الرحمن صحيحه سليمه رجاء فيما عند الله رغم ان هو ما عليهوش جهاد يا جماعه ما عليهوش جهاد لم يكتب عليه الجهاد ولكن رجاؤه فيما عند الله انه يخش الجنه برجليه ديت صحيحه سليمه ويطأ بعرجته في جنه الرحمن وكان له ما تمنى بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف الاصل الخامس الاصل الخامس للبراء بن مالك براء بن مالك اللي هو اخو انس بن مالك البراء بن مالك ورد في حديث خطير في رواية مسلم النبي عليه السلام بيقول رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره الله في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك يوم يجي في معركة تستر كما روى الحاكم بسند صحيح في معركة تستر يا جماعة استعصت على الصحابة مش قادرين يفتحوها شهور طويلة مش عارفين حصول منيعة جدا وإذا بهم يقولون يا براء ألا تقسم على الله كي ينصر الله جند المسلمين قال أجل فوقف براء بن مالك وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله جل وعلا رجاء فيما عند الله خليه أمه يقسم على الله إن ربنا ينصر جند المسلمين وإن يرزقه الشهادة ولعل واحد يسأل طب ليه طلب الشهادة مع ان وجوده فعلا كان نافع جدا للجيش تستعصى عليهم اي موقعة يقسم على الله فئة النصر الصحابة اصحاب قلوب شفافة عمرهم ما يعرفوا طريق الرياء ولا النفاق البراء اتعرف خلاص ان هو لو اقسم على الله لابر الله قسمه فخلاص خاف على نفسه من الرياء فتمنى الموت وما فيش ميتة أعظم من إنه يموت شهيد فعشان كده سأل ربنا الشهادة زي ما حصل مع خالد بن الوليد في عز الانتصارات العظيمة خد بالك خالد بن الوليد لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام لم يهزم أبدا لأنه سيف الله ولذلك لأنه سيف الله فسيف الله لا يكسر عشان كده لم يمت مقتولا لم يقتل خالد بن الوليد وإن كان طبعا خد أجر الشهادة ألف مليون مرة بفضل الله سبحانه وتعالى لأن النبي بيقول كما عند مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه فكيف بخالد بن الوليد اللي خط كل الب- الفتوحات والانتصارات والغزوات دي كلها فخالد بن الوليد عمر بن الخطاب في عز انتصاراته راح عزله الناس استغربت وإذا بعمر وهو على فراش الموت يقول ويوضح ويقول أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد ده اللي حصل مع البراء إنه خاف إن قلوب الناس تتعلق به من دون الله إن هو يقول وأي موقعة هيحصل فيها إيه هنتهزم يعني لا مش هيحصل لأن معانا البراء يقسم على الله فيأتي النصر فخاف على نفسه فتمنى أن يموت شهيدا فمات شهيدا لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما عند الترمذي في سنة صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها وي- و- ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة تعالوا نشوف القصر السادس تعالوا نشوف بس بعد ما نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قصر حكيم ابن حزام حكيم حكيم رضي الله عنه وارضاه كان من أعز الناس إلى قلب النبي قبل الإسلام فلما جاء الإسلام لم يسلم حكيم وكان الناس كلها مستغربين إزاي حكيم لم يسلم ده كان أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم وظل هكذا إلى عام الفتح 21 سنة على الشرك وأسلم في عام الفتح وذهب إلى النبي وقال يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك وإذا به يقول يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى قال أجل أما علمت يا حكيم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها حكيم بن حزام بعد وفاة النبي عليه السلام راح يحج ثلاث مرات المرة الأولى خد معاه ألف شاه ونحرها وأطعم فقراء الحرم السنة اللي بعدها خد معاه 100 ناقة ونحرها وأطعم فقراء الحرم في العام الثالث شوف رجاؤه فيما عند الله سبحانه وتعالى في العام الثالث أخذ 100 عبد اشتراهم من السوق وراح في يوم عرفة وأعتقهم أعتقهم جميعا وقال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم جميعا وأنت أولى بأن تعتق رقبتي من نار جهنم فرجائي فيك أن تعتق رقبتي من نار جهنم فأنت أولى بذلك يا رب العالمين وجلس وعاد من الحج وقد نام في بيتي على فراش الموت وهو يبكي ويقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك ومات حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه تعالوا نشوف القصر السابع الأصل السابع لعمار بن ياسر عمار بن ياسر اللي أمه أول شهيدة في الإسلام وأبوه قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وهو تعذب عذاب شديد جدا جدا لا يخطر على قلب بشر عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام وهو رايح لمعركه صفين وماشي جنب نهر الفرات فكان يقول تلك الكلمات العجيبه يقول اللهم اني لو اعلم انه ارضى لك عني ان القي بنفسي من هذا الجبل لفعلت ولو اعلم انه ارضى لك عني ان القي بنفسي في الماء فاغرق لفعلت ووالله ما اقاتل الا أريد وجهك وإني لأرجو الله ألا تخيبني وإني لأرجو ألا تخيبني ولا تخيب رجائي فيك وأنا أريد وجهك الله وعند الموت كان يقول أزفت الجنان وزوجت من الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده كان لازم يكون لي قصر في كوكب الرجاء بفضل الله آخر قصر كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه خال رسول الله صلى الله الله عليه وآله وسلم صاحب الدعوة المستجابة سعد بن أبي وقاص اللي في آخر أيامه لما عمي بصره ويأتيه عبد الله بن السائب يقول يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك كل اللي عنده مشكلة ويقول له ادعي لي يا سعد إن زوجتي تخلف يدعي له فزوجته تخلف ادعي لي يا سعد إن بنتي تخف فيدعي له فربنا يشفي بنته لأنه مستجاب الدعوة لأن النبي قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك فإذا به عمي بصره فقال هذا الغلام يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك ألا تدعو الله لنفسك أن يفرج الله ما بك وأن يرد إليك بصرك فقال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري الله أكبر اللي ربنا قضى علي أحب إلي من أن بصري يرجع مرة تانية سعد بن أبي وقاص كان نايم على فراش الموت وحاطط راسه على حجر ابن مصعب ابن سعد فقعد يعني كان في سكرات الموت فبكى مصعب ابن سعد بن أبي وقاص فقال له سعد بن أبي وقاص ما يبكيك يا بني قال يبكيني مكانك وما أرى بك أنت ليك مكان عظيم عند ربنا ده أنت من العشر المبشرين بالجنة وما أراه بك الآن وأنت في سكرات الموت فقال لا تبكي يا بني فوالله إن الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة الإمام الذهبي يعلق على هذه الرواية ويقول قلت صدق والله فهنيئا له الله أكبر أخوي وحبيبي وروح قلبي يا ترى ناوي الليلة دي تبني لنفسك قصر في كوكب الرجاء يا ترى عندك رجاء فيما عند الله يا ترى عندك حسن ظن بالله إن شاء الله هصوم رمضان ده وهقرأ قرآن وهتصدق وهعبد ربنا وإن شاء الله ربنا هيقبلني إن شاء الله ربنا هيكرمني إن شاء الله ربنا هيدخلني الجنة إن شاء الله ربنا هيجمعني مع النبي في الجنة إن شاء الله هشرب من حوض النبي خلي عندك حسن رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي كيف لا ترجو الله وإنت تعلم يقينا أن ربنا أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع قلت لك في المرة اللي فاتت حديث رواه البخاري المرأة التي كانت تبحث عن طفلها الرضيع امرأة من السبي امرأة كافرة من السبي بحثت عن طفلها الرضيع لقيته فألقمته ثديها وبدأ يرضع دموعها نزلت على خد الطفل فنظر إليها النبي في حنان وتحنان وقال أترون هذه الأم ملقية ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال فوالذي نفسي بيدي لله أرحم بكم من رحمة الأم أو من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع أخويا وحبيبي ده ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها عايز بعد ده كله تسيء الظن بالله ده ربنا سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له عايز بعد ده كله تسيء الظن بالله اخويا حبيبي ده انت لو مليت الكون ده كله ذنوب مش معنى كده اني بشجعك بس بقول لك حتى لا قدر الله لو مليت الارض ذنوب وخطايا ورجعت لربنا وقلت له جاي لك يا رب انا تبت اليك هيبدل سيئاتك حسنات في حديث رواه المنذري بسند جيد ان رجل كبير قوي في السن سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد كان لسه ما اسلمش إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات فتعجب الرجل وقال وغدراتي وفجراتي فقال النبي وغدراتك وفجراتك فولى الرجل وهو يكبر والنبي يبتسم الرجل يكبر والنبي يبتسم حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى ربك جل وعلا لما بيقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني حسن ظنك بيا احسن الظن بربك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي لا في ناس ذنوب أكتر يا ربي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة بفضل الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي ده الشيطان بنفسه أقسم أقسم بالله على إغوائك والله جل وعلا أقسم على أن يغفر لك حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ما استغفرونني يا الله استغفر النبي عليه الصلاة بيقول من سره أن ينظر في صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار عايزك تسمع القصة الجميلة دي بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام غلام كان عبدا مملوكا لرجل هذا الرجل كان بعيدا كل البعد عن طاعة ربنا كان بيشرب خمر ويزني ويفعل فواحش و في يوم من الأيام الرجل دوت مجمع مجموعة من أصدقائه بيشربوا خمر ومجمعين نفسهم عياذا بالله للصحراء حمراء فطلب من الغلام قال له خد الأربع دراهم دولت وروح اشتري لنا فاكهة فراح الغلام يشتري فاكهة وهو معدي لقى هذا الرجل العالم العابد منصور ابن عمار لقاه بيقول من يعطي هذا الرجل الفقير أربعة دراهم وسأدعو له أربع بأربع دعوات اللي اديله الأربع دراهم أنا هدعي له أربع دعوات الغلام لقاها فرصة راح مدي الفقير دوت الأربع دراهم اللي هو سيده مديهم له عشان يجيب الفكة بيها وقال لمنصور بن عمار ادعي لي أربع دعوات قال له عايز أدعي لك بإيه؟ قال له أول دعوة ادعي لي إن ربنا يخلصني من سيدي هو عبد عنده والرجل يعني بعيد تماما عن ربنا قال له ادعو الله أن يخلصني من سيدي فدعا له قال له الدعوة الثانية قال له ان ربنا يخلف عليها الدراهم الاربع دراهم دي بتاعته هو يعني قال له الدعوه الثالثه قال له ان ربنا يتوب على سيدي بقى ويبقى كويس ويعبد ربنا قال له الدعوه الرابعه قال له ان يغفر الله لي ولك ولسيدي ولجميع الحاضرين فدعا فدعا المولى عز وجل فلما عاد الغلام بعد ما اتاخر راح لسيده بعد فتره طويله وما جابش حاجه قال له لماذا تاخرت واين الفاكهه قال له والله يا سيدي اعطيت الاربع دراهم للعالم العابد منصور بن عمار قال هل رأيته؟ قال أجل قال وما تلك الدعوات؟ قال له اديت له أربع دراهم هو دعا لي أربع دعوات قال له وما تلك الدعوات؟ قال له أول دعوة دعيت إن ربنا خلصني منك يعني واخد بالك بيقولها له كده وش كده على طول يعني قال له دعيت ربنا ربنا خلصني منك قال له أنت حر لوجه الله والدعوة الثانية يا ابني قال له دعيت إن ربنا يخلف عليا الأربع دراهم قال له أدي 4000 درهم هدية ليك يا ابني والدعوة الثالثة قال له الدعوه الثالثه ان ربنا يتوب عليك قال له تبت الى الله عز وجل خلاص يا ابني من الليله دي انا عبد لله قال له الدعوه الرابعه قال له ان يغفر الله لي ولك ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين قال اما هذه فلله وليست لي فنام هذا الرجل في تلك الليله فسمع مناد يقول اما انك قد فعلت ما عليك فلنفعلن ما علينا قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين الله أكبر خل عندك رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى عايز أختم مع حضرتك بمشهد جميل جدا مشهد مؤثر جدا حديث رواه مسلم النبي بيحكي مشهد من مشاهد يوم القيامة بيقول يخرج من النار أربعة انا بحثت في الحديث ده مانيش عارف ايه سبب خروجهم هم دخلوا النار اتحاسبوا ودخلوا النار خرجوا مرة تانية ليه انا الله اعلم يعني المتوقف في هذا الحديث توقف عجيب جدا يخرجوا من النار أربعة فيعرضون على ربهم مرة أخرى ثم يأمر الله بهم إلى النار يعني كأن مثلا يعني ربما يعني من بعض التأويلات اللي وصلت لها أن ربما يكون حد منهم عنده شك في أنه دخل النار ظلم والله عز وجل ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى حاسبهم مرة تانية خلاص تيقنتوا انتوا تستحقوا النار يلا على النار فهم راجعين للنار والملائكة بتسوقهم إلى النار وإذا بواحد من الأربعة يستدير ويقول يا ربي ظني بك إذ أخرجتني منها ألا تردني إليها أبدا فيقول جل وعلا وأنا عند ظنك بي أدخله الجنة الله يخش الجنة بحسن ظنه بالله طبعا طبعا لأن ربنا قال أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء خلي عندك رجاء فيما عند الله لو وقعت في أزمة يا مسلم خلي عندك رجاء فيما عند الله لو جالك هم أو غم أو كرب خلي عندك رجاء أن ربنا أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع الله عز وجل لا يبتليك ليعذبك وإنما ليهذبك ويقربك لو كنت مريض خلي عندك رجاء هيشفيني إن شاء الله وهيأجرني لو كنت طالب هينجحني لو كنت موظف هيكرمني لو كنت متزوج هيكرمني وينعم عليا بزوجة صالحة وأولاد صالحين خلي عندك حسن رجاء وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أدينا قضينا أوقات جميلة في كوكب الرجاء محتاجين نحن نركب السفينة عشان نرجع مرة تانية لكوكب الأرض ونصطدم بالواقع الأليم اللي احنا عايشينه على أمل ان احنا نلتقي بكرة ونركب مع بعض صحبة جميلة ونطلع مرة تانية لكوكب تاني ونشوف النجوم ال- أو ال- والكواكب اللي ساكنين في الكوكب ده عشان نتعلم منهم ونشوف خلق جميل نتأسى بهؤلاء الصحب الكرام وهؤلاء الأفاضل من التابعين وعلشان نعرف إزاي فعلا نقرب من ربنا أكتر وأكتر وإزاي نقرب من نبينا صلى الله عليه وسلم أكتر وأكتر كنا الليلة دي مع كوكب الرجاء خلي عندك رجاء خلي عندك حسن ظن بالله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جزاكم الله خيرا حبايبي على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معانا يا الله واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال لو جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا